بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعيا النبي الاصحاح 28 من اول الايه 16 لذلك هكذا يقول السيد الرب ها انا ذا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاويه كريما اساسا مؤسسا من امن لا يهرب وأجعل الحق خيطا والعدل مسمارا فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجري في الماء الستارة ويمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس كلما عبر يأخذكم فإنه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا لأن الفراش قد كسر عن التمدد والغطاء ضاق عن الالتحاف لأنه كما في جبل فراسيم يقوم الرب وكما في الوطاء عند جبعون بسخط ليفعل فعله فعله الغريب وليعمل عمله عمله الغريب فالآن لا تكونوا متهكمين لئلا تشدد رغوتكم لأني سمعت فناء قضي به من قبل السيد رب الجنود على كل الأرض اصغوا واسمعوا صوتي انصتوا واسمعوا قولي هل يحرس الحارس كل يوم ليزرع ويشقق أرضه ويمهدها أليس إنه إذا سوى وجهها يبذر الشنيز ويزر الكمون ويضع الحنطة في أتلام والشعير في مكان معين والقطاني في حدودها فيرشده بالحق يعلمه إلهه إن الشنيز لا يدرس بالنورج ولا تدار بكرة العجلة على الكمون بل بالقضيب يخبط الشنيز والكمون بالعصا يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد فيسوق بكرة عجلته وخيله لا يسحقه هكذا أيضا خرج من كبر رب الجنود عجيب الرأي عظيم الفهم مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس من أول الإصحاح 28 في سفر أشعية بيبتدي أشعية قسم جديد في النبوات بتاعته واخد من الإصحاح 28 لغاية 35 ملخص الجزء دوت من الإصحاح 28 لغاية 35 إنه أشعية سبق وأنظر الشعب من الخطيه وأنظرهم بالعقاب والدينونة اللي بتنتظرهم لكن الشعب ما سمعش كلام ربنا واستمر الشعب في الطريق بتاعه فجات الإصحاحات ديت من الإصحاح 28 لغاية 35 ست ويلات أخيرة كإنذار أخير من ربنا للشعب ودي أحبائي تكشف محبة الله وطول أنات ربنا ربنا سبق وأنظر الناس إنه بسبب الخطية ديت هيجي عليهم تأديب على إيد ملك أشور رمز للإنسان اللي بيعيش بعيد عن الله أو بيعصى ربنا يقع تحت تأديب الشيطان وضيقات الشيطان والخطية فربنا سبق وأنظر الشعب الشعب ما سمعش كلام ربنا كان ممكن ربنا يقول خلاص ها أنا قد سبقت وأخبرتكم لكن من محبة ربنا ومن طول أنات ربنا قال معلش نرجع إيه نكرر ليهم الإنذار مرة تانية فدي يا أحبائي بقول كشفت إمهال الله ولطفه وطول أنات ربنا ازاي ربنا بيشتهي انه الانسان يرجع ليه ازاي ربنا مش عايز يعاقب لو ربنا عايز يعاقب الانسان كفايه انه ينذرهم مره واحده ما يسمعوش الكلام يعاقبهم لكن ربنا في طول اناته لا يشاء موت الخاطئ قال معلش ما سمعوش اول مره ايه نعد لهم الكلام مره تاني بس الكلام المره دي يا احبائي هيكون ده الانذار الاخير ده الانذار الاخير لو ما سمعوش هتقع الدينونه بتاعت ربنا احنا يا احبائي مرات كتير نستهين بامهال الله ولطفه وطول اناته حقيقي يعني مرات كتير الواحد فينا مثلا يكون في لخبطه في خطيه وربنا كشف للانسان الضعف دوت والانسان يتهاون من محبة ربنا يقول معلش نعيد عليه الدرس تاني ننظره مرة تاني والعجيب ان ربنا في الانذار الثاني برضه لسه ما سحبش نعمته يعني لسه سايب النفس ديت متمتعه بربنا وفرحانه بربنا قال معلش بس ننبهه مره ثانيه بقول يا احبائي قدام اناس الله دي ومحبته مرات كتير الواحد فينا ايه يستهتر يقول لك ايه يعني ما ما حصلش حاجه فده انذار اخير يا احبائي للشعب لئلا تاتي الدينونه. الاصحاح 28 كان الويل الاول كان لافرايم وقلنا افرايم ده مقصود بيه مملكه الشمال افرايم كان عنده خيرات كتيره الارض بتاعته ارض خصبه فكانوا ناس اغنياء معاهم فلوس كتير فالغنى ده بدا يخليهم يتعلقوا بمحبه العالم وزي ما شبههم اشعيا في الجزء الاول ان هم سكروا لكن زي ما قال لهم سكراك ليسوا سكر الخمر ما سكروش بالخمر لكن سكروا بمحبة العالم بالتعلق بالعالم فأشعيا بدأ يحذرهم في الجزء اللي فات وقال لهم إن أشور هتيجي عليكم كنوء مهلك كسيل مياه غزيرة كدينونة ليهم وفي الوقت نفسه ربنا قال لهم مملكة يهوذا لأنها عايشة في خوف ربنا هتنجو من إيد أشور يعني أشور هتيجي تهاجم على إسرائيل هتذل مملكة الشمال بسبب الخطية لكن لما تيجي تحارب مملكة الجنوب ربنا قال أنا هأنقذ مملكة الجنوب يجي التأديب بتاع ربنا يقع تحت التأديب الخطاة نفس التأديب دوت لما يجي ربنا يحفظ ولاده فمملكة الشمال اللي هي أفرايم لأنها زعلت ربنا قال لهم أشور هتذلكم طيب مملكة الجنوب اللي عايشة في خوف ربنا قال لا أنا هنجي مملكة الجنوب من إيد أشور كنا نتوقع يا احبائي ان مملكه الجنوب بعد ما تشوف ايد ربنا وازاي الضيقه جت على اختها افرايم وهي نجت كنا نتوقع ان مملكه الجنوب تزداد تمسك بالله لانهم اديهم شافوا ثمره الحياه مع ربنا ربنا حفظهم لكن للاسف يا احبائي بعد فتره مش طويله 130 سنه لقينا حتى مملكه الجنوب بدت هي رخره تغضب ربنا فبدأ أشعيا ينذر أيضا مملكة الجنوب بقول يا أحبائي عجيب أمر الإنسان يعني يبقوا اتنين ويمكن الاتنين بيقعوا في نفس الخطأ ويقع تأديب ربنا على نفس علشان النفس التانية تتعظ وتشوف ادي نتيجة الخطية ادي اللي حصل لأختي عشان أنا أتراجع عن السكة ديت لكن للأسف الإنسان فيه قساوة فيه تجبر يستمر في نفس الطريق بتاعه المفروض ان دينونة ربنا لأفرايم كانت تخلي مملكة يهوذا تتمسك بربنا احبائي ده بيحصل معانا ياما بنشوف بعينينا ناس في طريق الخطية وبدت تجني ثمرة خطيتها من مشاكل ومن ضيقات ومن فضايح طب ربنا سمح ان انا اشوف اخويا في التأديب ده ليه علشان انا اتعلم الدرس عشان اشوف ادي نتيجة الخطية انا مش افضل من اخويا واللي حصل مع اخويا دوت هيحصل معايا يعني داوود اخطأ وربنا فضح داوود ليه عشان كل انسان بيخطأ ربنا بينظره ادي نتيجة الخطية ادي ثمرة الاستمرار في الخطية للأسف يا أحبائي بدل ما نتعظ من تأديب ربنا للآخرين ونتمسك احنا بربنا احنا كمان ايه نتهاون ونستهتر ونلاقي التأديب اللي وقع على الآخرين بيقع ايه بيقع علينا فده اللي حصل مع مملكة يهوذا ما تعلمتش الدرس من مملكة الشمال بدت هي كمان تغضب ربنا بل بدوا يسخروا من كلام أشعية أشعية بيقول لهم يا جماعة أهو اتعلموا من اللي حصل ردوا عليه قالوا له قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهوية احنا عملنا تحالف ما بيننا وما بين أشور الدولة اللي انت بتقول دي هتيجي تهاجمنا احنا رحنا احنا وهم بقينا اصحاب مش هتعمل لنا حاجة رد عليهم أشعية بقى الجزء بتاع النهاردة قال لهم بدل ما تتحالفوا مع أشور في حجر زاوية حجر مؤسس حجر كريم حجر امتحان في صهيون روحوا اتحدوا معاه لان هو ده اللي هينجيكم تحالفكم مع اشور مش هينجيكم عشان كده بدا اشعيا الجزء بتاع النهارده يقول لهم ايه لذلك هكذا يقول السيد الرب هانذا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاويه كريما اساسا مؤسسا من آمن لا يهرب الأول يا أحبائي عجيب ربنا إن وسط التحذيرات اللي فاتت وسط كلام ربنا الشديد في النص يجي وعد من ألذ وعود ربنا في الكتاب المقدس يعني لو قرينا الجزء اللي قبل كده كله انذارات من أشعية وكله انذار بالدينونة اللي هتيجي على أفرايم وهتيجي على يهوذا والجزء اللي بعد كده أيضا ثمرة الدينونة وثمرة الخطية بتاعتهم في النص ربنا ادى وعد لذيذ جدا اللي هو الآية 16 ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريما أساسا مؤسسا من آمن به لا يهرب ديت يا أحبائي تفكرنا بالعسل اللي شمشون جابه شمشون جاب العسل من وسط جيفة ميتة أسد ميت في وسط النتن بتاع الجثة بتاعة الأسد من النص شمشون طلع العسل أهو كده يا أحبائي وسط الإنذارات اللي في أول الإصحاح وفي آخر الإصحاح وسط هذه الإنذارات يجي الوعد الحلو دوت بتاع ربنا نفس الصورة ديت شفناها في سفر التكوين في الإصحاح الثالث أول ما أبونا آدم أخطأ ونزلت الويلات والإنذارات والعقاب على آدم بعرق جبينك تاكل خبزة الأرض تطلع شوك وحسد المرأة بالوجع تلدين أولاد وسط هذه الدينونة الشديدة يجي أول وعد من الله بالخلاص نسل المرأة يسحق راس الحي وكان يا أحبائي ربنا عارف الطبيعة البشرية لألا نخور في الطريق لألا من شدة الإنذارات الشديدة ديت النفس تتعب ففي وسط الضلمة الشديدة دي ربنا ادى وعد بديع جدا أحاز اللي هي مملكة الشمال ترك ربنا وراح اتكل على أشور إن أشور هتنجيه فأشعيا قال لهم لا أشور اللي انتوا اتكلتوا عليها هي اللي هتذلكم التحالف مع أشور تحالف مع الموت ومع الهاوية طيب أمال فين الأمان فين النجاة قال لهم لذلك يقول السيد الرب عايزين طريق النجاة اه يا أشعيا قال ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا هو ده اللي فيه النجاة أساس راسخ لا يتزعزع حصن لا يسقط مدينة لا تقتحم أساس قوي عايزين الأمان قال لهم روحوا اتحدوا مع الحجر دوت الجبال تزول والأكام تتزعزع لكن الجبل ده إيه جبل ثابت ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا المعنى الحرفي يقصد به حزقية الملك قال لهم حزقية ده راجل تقي راجل بتاع ربنا روحوا يا مملكة الشمال اتحدوا مع حزقية لأن حزقية ده أنا هقويه أنا هأسنده هو اللي هيهزم أشور ودي كان الإنذار اللي ربنا بينذر بيه مملكة الشمال طيب ده المعنى الحرفي بدل ما تروحوا تتحالفوا مع أشور العدو روحوا اعملوا اتحاد مع حزقية الملك اللي أنا هقويه اللي أنا هأسنده اللي هيهزم أشور طب المعنى الروحي معنى الروحي أعمق من كده بكتير لذلك هكذا يقول السيد الرب ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا مين الحجر دوت الحجر ده يا أحبائي سمعنا عنه كتير في صفحات الكتاب المقدس أول ما شفنا الحجر ده شفناه في سفر التكوين أبونا يعقوب وهو في ضيق وهو في تعب وهو في اضطراب وهو هربان من أخوه عيسو ووجد نفسه وحيد في البرية ومطارد ويعقوب ده إيه؟ يعقوب ده الابن المدلل عند أمه لكن فجأة يلاقي يعقوب نفسه لوحده في وسط الاضطراب دوت في وسط القلق في وسط الخوف دوت يقول الكتاب المقدس إن يعقوب إيه؟ وجد حجرا وإيه؟ ووضع عليه راسه لقى حجر يرتاح عليه رأى حجر يهدى أو تهدى نفسه عليه وأول ما وضع راسه على هذا الحجر لقى سلم منصوب من الأرض للسماء دي أول مرة سمعنا عن الحجر ده في الكتاب المقدس طيب الحجر ده يا ربي اتكأ عليه أبونا يعقوب يعقوب ده أبو الأسباط يعقوب ده أصل إسرائيل طب هل الحجر ده بس علشان اليهود يسندوا راسهم عليه فقط جه دانيال النبي وكشف لينا قال شفت حجر غير مقطوع بيد حجر مفيش ايد قطعته ماله الحجر ده يا دانيال قال الحجر ده صار جبل عظيم ملأ كل الارض يعني الحجر ده مش بس هيتمتع بيه يعقوب اسرائيل لكن الحجر ده هيملى الارض كلها برضه يظل السؤال مين الحجر دوت لغاية ما جه ظهر في الجسد ظهر في الهيئة كإنسان وفي إحدى محاوراته مع اليهود قال لهم هذا هو الحجر الذي رفضتموه أيها البناؤون الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأسا للزاوية الحجر هو مين الحجر هو يسوع المسيح علشان كده لقينا معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال وهو بيتناقش مع مجمع السنهدريم قال لهم بيتكلم عن يسوع المسيح اللي انتوا صلبتوه اللي اقاموا الله في اليوم الثالث قال لهم هذا هو الحجر الذي رفضتموه انتم ايها البناؤون الذي صار رأس للزوجة وراح مكررها تاني في الرسالة بتاعته قال مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية يبقى مين الحجر ده يا احبائي الحجر ده هو يسوع المسيح هو ده حجر الزاوية هو ده حجر الأساس هو ده الحجر الكريم هو ده الحجر المؤسس اللي عليه هتبنى الكنيسة يا أحبائي هو ده الحجر الوحيد اللي يثبت أمام الضيقات اللي يثبت أمام التجارب هو ده الحجر الوحيد اللي يثبت في يوم الدينونة الجبال نفسها يقول الجبال تزول يعني شوفوا في حاجة أكثر أقوى من الجبل قال لا الجبال تزول والأكام تتزعزع لكن الحجر ده حجر مؤسس حجر ثابت مين الحجر دوت الحجر ده هو يسوع المسيح طب يا أحبائي كل واحد فينا فعلا يسأل نفسه على أي أساس بنبني حياتنا إيه الأساس اللي الواحد بيبني عليه كل حياته كل تصرفاته كل معاملاته مع الناس كل أهدافه كل طموحاته إيه الأساس اللي أنا ببني عليه إيه الأساس اللي الإنسان بيتكل عليه في الأبدية أشعيا النبي بيقول مفيش غير حجر واحد هو اللي ممكن الإنسان يتكل عليه طب ليه يا أشعيا السيد المسيح هو الحجر الوحيد اللي الإنسان يتكل عليه هيبتدي يوصف لينا الحجر ده ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا إيه الحجر ده قال نمرة واحد حجر امتحان أول صفة الحجر ده إنه حجر امتحان يعني إيه حجر امتحان يعني حجر مختبر حجر ممحص حجر دخل في النار وخرج نقي اول امتحان امتحنه السيد المسيح الحجر امتحنه من الاب السماوي الاب السماوي محصه امتحنه فتزكى في الامتحان دوت علشان كده قال المزمور عن السيد المسيح اختبرني ولم يجد في شيئا فعلا يا احبائي السيد المسيح في تجسده الاب اختبره ومحص في التجارب وخرج من كل التجارب دي ايه قدوس بلا خطية كل الضيقات اللي احنا بنمر بيها السيد المسيح امتحنها كل التجارب اللي احنا بنمر بيها السيد المسيح جربها وخرج من كل التجارب ديت ايه حجر امتحان فنمرة واحد يا احبائي السيد المسيح امتحنوا الاب فوجدوا صورة الانسان الكامل في كل المواقف اللي مر بيها السيد المسيح خضوع كامل للآب لتكن لا إرادتي بل إرادتك نجح في الامتحان لما الشيطان يجي له على الجبل يقول له حول الحجارة الخبز يقول له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يقول له طب ارمي نفسك وربنا يشيلك قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك كل الامتحانات اللي دخل فيها السيد المسيح ايه خرج حجر امتحان حجر ممحص حجر كريم ايضا يا احبائي السيد المسيح حجر امتحان لكل الذين اختبروه كل اللي عاشوا مع السيد المسيح وجدوا فعلا السيد المسيح في كل ضيقة في كل تجربة لم يتخلى عنه علشان كده قال المزمور جربني اباءكم ابصروا فعلي قال لهم انتوا بتشكوا فيا انتوا خايفين تتكلوا عليا لألا أخزيكم طب اسألوا أبائكم أبائكم جربوني أبائكم امتحنوني لدرجة في مرة يقول لهم ماذا وجد في أبائكم من جور حتى تركتموني صاروا ربنا بيقول لهم طب انتوا سبتوني ليه طب أهلكم لما اتكلوا عليا أبائكم لما اتكلوا عليا أنا خذتهم أبائكم قالوا لكم حاجة وحشة عني طب إذا كان أبائكم ما اختبروش مني إلا كل خير طب ليه انتوا سبتوني ماذا وجد في أباءكم من جور حتى تركتموني ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر يا أحبائي يصمد أمام كل الضيقات الثلاث فتية دخلوا في النور السيد المسيح نجاهم من النار دانيال اترمى في جب الأسود السيد المسيح نجاه من جب الأسود يونان يترمي في البحر سيد المسيح ينجيه من البحر حتى الموت لما دخل السيد المسيح للموت قام وأقامنا معه كل الامتحانات اللي احنا بنمتحنها السيد المسيح اجتازها واجتازوها الديسيه معاه ونجاه يبقى فعلا هو اللي الانسان يتكل عليه قولوا لي لو واحد معاه فلوس ايه واترمى في النار هتعمل له ايه الفلوس هتنجيه من النار لا السيد المسيح هو اللي ينجي من النار لو واحد وقع في امراض وقع في ضيق وقع في مشاكل ايه اللي هينجيه السيد المسيح هو اللي ينجي من الضيقات عشان كده اسمه حجر امتحان شوف يا احبائي واحد زي يوسف في كل التجارب اللي دخل فيها يوسف لما اختبر ربنا ايه قال في الضيق وجد شديدا خبرة يوسف يوسف قال لنا انا دخلت ضيقات كتير انا اتظلمت انا اخواتي حقدوا عليا وباعوني كعبد انا من اجل تمسكي بوصية ربنا دخلت السجن طب في كل الضيقات ديت يا يوسف ايه خبرتك قال في الضيق وجد شديدا في كل الضيقات دي لقيت ربنا واقف معايا كان الرب مع يوسف تقولي لي ليه نتكل على يسوع المسيح لان مفيش حد ينجي غيره مفيش حد يقدر يخلينا نجتاز الامتحانات المرة والضيقات الشديدة والتجارب الا هو حجر امتحان الاب امتحنه فتزكى كل الذين اختبروه ابصروا ايات وعجائب فتمسكوا به ايضا يا احبائي السيد المسيح اصبح حجر امتحان لكل انسان يتقابل معه كل انسان يتقابل مع المسيح يظهر معدنه الحقيقي في موقفه من السيد المسيح يبان معدن الانسان يعني تصرفات الانسان تجاه يسوع المسيح تكشف معدن الانسان دوت ان كان معدنه طيب ولا ان كان معدنه ردي عشان كده السيد المسيح كحجر امتحان راح لليهود اليهود رفضوه قال لهم حكمتوا على نفسيكم موقف اليهود من السيد المسيح كشف ايه اللي في اعماق اليهود قال لهم انا النور النور اتى للعالم احب الناس الظلم اكثر من النور ليه لان اعمالهم كانت شريره يبقى كل اللي بيرفض يسوع المسيح احبائي ده يبقى ايه سقط في الامتحان كشف ان هو بيبغض النور ولا يريد ان ياتي للنور لئلا توبخ اعماله كل اللي بيرفض السيد المسيح حكم على نفسه ان مش بس بيسلك في الظلمه لكن حكم على نفسه انه ليست محبه الله في قلبه السيد المسيح قال لهم كده انا اتيت اليكم باسم ابي لما جه يسوع المسيح انت مين قال لهم انا ابن الله اتيت اليكم باسم ابي ولم تقبلوني ان اتى اخر باسم نفسه لما جه واحد تاني بعد كده باسم نفسه لا هو لا مرسل من الله ولا في انبياء اتكلموا عنه ولا في شهادات في القديم تؤيد الرساله بتاعته لما اتى اخر باسم نفسه ذاك قبلتوه قبلتوه وجريت وراه طب دي معناها ايه يا رب قال معناها ان انا كشفت لكم انه ليست محبه الله في قلوبكم يبقى كل اللي رفض يسوع المسيح ده ايه ده هو كده حكم على نفسه انه بيسلك في الظلمه انه بيرفض النور بيرفض الحق انه محبة ربنا مش في قلبه كل اللي يرفض يسوع المسيح بيحكم على نفسه ان عبادته ليست مقدمة لله الآب لان اي حد يتقرب بطهر قلب قدام الآب الآب يرشده لابنه يسوع المسيح لان هو الطريق الوحيد للآب كرنيليوس كان راجل وثني لكن بيعبد الله من كل قلبه ربنا لما لقى قلب كرنيليوس كويس قال كرنيليوس مش هيقدر يجيني مهما كانت نقاوة قلبك يا كرنيليوس في حاجز ما بيني وما بينكم طب ايه العلاج ابعت لسمعان الملقب بطرس هو يقول لك على الطريق جاله سمعان بشره بمين بيسوع المسيح ليه لان قلب كرنيليوس قلب نقي يبقى كل اللي بيقدم عبادة يا احبائي الى الله ولم يأتي ليسوع المسيح يبقى حكم على نفسه ان عبادته مش مقدمة لله فبقى السيد المسيحي حجر امتحان لكل بشر موقف اي انسان تجاه يسوع المسيح يكشف المعدن الحقيقي لهذا الانسان عشان كده السيد المسيح حجر ايه حجر امتحان الاب امتحنه فتزكى الاباء اختبروه فداءوا اعماله ومعجزاته هو ايضا يحكم على كل انسان بحسب موقف الانسان منه ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا قلنا نمرة واحد حجر امتحان طب يا أحبائي احنا بنحكم على اليهود ان اليهود رفضوا المسيح طب ما انا خايف ان ده مرات كتير يكون موقفنا احنا طب ما احنا مرات كتير بنعمل كده مرات كتير نرفض المسيح تقول ايه نرفض المسيح يا بني رفض وصية يسوع المسيح هو رفض ليسوع المسيح الارتداد اللي اتكلم عنه معلمنا بولس الرسول في اخر الايام مش بس ارتداد من جهة ارتداد علني عن الايمان لكن الارتداد عن وصايا يسوع المسيح هو نوع من الارتداد لما اجي اتحط في موقف وتبقى وصية المسيح قدامي امتحان للانسان تمسكت بالوصية نجحت في الامتحان رزلت الوصية سقطت في الامتحان فهو حجر امتحان مش اليهود بس يا احباء اللي رفضوا المسيح ده كثيرين من المسيحيين ايضا جحدوا المسيح ورفضوه يبقى نمرة واحد هو حجر امتحان نمرة اتنين يقول ها انا ذا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان نمرة اتنين حجر زاوية يعني ايه حجر زاوية لما يجوا يبنوا مبنى تبقى في حيطة كده وفي حيطة كده الحتين دول يتربطوا ببعض بايه يحطوا في الركن كده حجر في الزاوية الحجر ده هو اللي يربط الحتين ببعض بدون الحجر دوت يبقى البيت ايه كل حيطة لوحديها فالسيد المسيح هو حجر الزاوية لان هو اللي ربط اليهود بالامم ايضا السيد المسيح هو حجر الزاوية يا احبائي هو اساس اي ارتباط اي ارتباط ما بين اتنين ايا كان اساس الارتباط ما بين الناس وبعضيها هو يسوع المسيح هو حجر الزاوية لو اساس الارتباط ما بين اي اتنين اي شيء غير يسوع المسيح الاساس ده هيتهد ناس يرتبطوا مع بعض على اساس مصالح مسير المصالح تتغير ويتقلبوا على بعضيهم اي حاجة اي حاجة مفيش شيء يربط اتنين ببعض الا يسوع المسيح هو الوحيد حجر الزاوية عشان كده مدينة اورشليم قال ايه مدينة متصلة بعضها ببعض طب ايه سر ارتباطها قال اصل كلهم اللي بيربطهم ايه يسوع المسيح حجر الزاوية ايضا يا احبائي يسوع المسيح حجر الزاوية داخل الانسان نفسه هو حجر زاوية ما بين النفس وما بين الجسد لألا الانسان يتمزق من داخله عشان كده السيد المسيح قال كل مدينة كل بيت كل انسان ينقسم على ذاته يخرب ممكن تبص تلاقي انسان عايش مع ربنا لكن مش المسيح هو حجر الزاوية فتلاقي بداخله في تمزق الجسد يشتهي شيء والروح تشتهي شيء ويفضل الانسان في ايه في صراع ما بين الجسد وما بين الروح الانسان دوت ايه بيتمزق من جواه اما الانسان اللي يرتبط بحق بالمسيح يسوع ايه تلاقي اشتياقات جسد واشتياقات روحه ماشية في نفس الخط مفيش الايه مفيش التضاد ما بين الجسد والروح يبقى السيد المسيح نمرة واحد حجر امتحان نمرة اتنين حجر زاوية نمرة ثلاثة حجر زاوية كريم كلمة كريم يعني غالي كلمة كريم يعني لا يقدر بثمن عشان كده نقول في في المديح هنقول ايه يسوع المسيح ايه حجر غالي وكريم حجر غالي القيمة سيد المسيح حجر كريم السيد المسيح يا احبائي هو الحجر اللي من اجله الراجل راح مضى وباع كل ما له علشان يقتني الحقل دوت طب السؤال يا احبائي لينا احنا لو الميزان ده اتحط قدامنا واتحط السيد المسيح في كفة واي شيء تاني في كفة انهي كفة ترجح ان كان السيد المسيح هو حجر كريم في نفس الانسان لا يا رب ده انت واخسر الكل من لي في السماء ومعك لا أريد شيء على الأرض ده مش كلام يا أحبائي ده امتحان أبونا إبراهيم امبارح وضع في هذا الامتحان امبارح كان تذكار الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب إيه يا إبراهيم بتحب مين؟ قال له بحب إسحاق قال له طيب كويس مش عيب إنك تحب إسحاق ابنك لكن السؤال يا إبراهيم لو اتحطيت أنا في كفة وإسحاق في كفة أنهي كفة اللي ترجح؟ تقولي لي يسوع طبعا لا مش يسوع بالكلام يسوع بالفعل نحن لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق قال له طب ابراهيم مش انت بتقول ان كفتنا اللي راكحه طب خذ ابنك وحيدك اسحاق الذي تحبه نفسك قدمه لي محرق قال له اوش بكر ابراهيم باكر جدا ومش عايز حاجه تعطله قام من غير ما ساره تشعر بيه فعلا ممكن لو ساره كانت حست بيه كانت تمنعه من اتيان امر الرب زي ما بنقول في الاسم لانه امنا ساره طبعا عظيمه جدا ما بنقولش حاجه لكنها مش في ايمان ابونا ابراهيم مش بنقلل من قيمة أمنا سارة لكن في الإيمان مش في إيمان أبونا إبراهيم طبعا أحبائي كل واحد فينا يفتش جوه نفسه ويحكم على نفسه بالصدق كلمات أشعيا النهاردة كلمات للدينونة انذار أخير يا أحبائي ربنا يرحم ويسامح انذار أخير انذار أخير هتحط المسيح في كفة وأي حاجة تانية في كفة أي كفة تانية ترجح يبقى أنا حكمت على نفسي لكن إن قلت له لا يا رب أنت الحجر الكريم يبقى نجح الإنسان في الامتحان ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا حجر إيه نمرة واحد حجر امتحان نمرة اثنين حجر زاوية نمرة ثلاثة حجر كريم طب إن أنا ربي اخترت ان اكون مع هذا الحجر ان كان هذا الحجر كريم في عيني ان انا ارتبطت بيه قال اساسا مؤسسا ادي الثمره بقى الثمره ان يكون ايه هو الاساس في حياه الانسان تهب ريح تهب زوابع دنيا تتقلب ايه لو الجبال طرحت في البحر زي ما قال المزمور ففي هذا انا مطمئن ان قام علي قتال ليه يا داود قال اصل مؤسس على أساس مؤسس أنا مرتبط بالحجر الغالي القيمة يسوع المسيح أساسا مؤسسا يا أحبائي مشكلة الأساس إيه مشكلة الأساس أنه مخفي عن العين يعني أنا أشوف العمارة إيه منظر العمارة حلو لكن الأساس أنا مش شايفه والإنسان يا أحبائي بسبب وجوده في الجسد أصبح محصور في الحسيات في المنظورات فأنا بنبهر بالبراني لكن الأساس اللي مخفي ما بحسش بقيمته مشكلة السيد المسيح ان هو أساس يعني ايه غير مرئي بالعينين الجسدية احنا نحب الحاجة المنظورة نحب الحاجة المنظورة يعني لما تكون في ضيقة ايه في فلان ممكن يقف جنبي في الضيقة بروح لفلان طب والمسيح ما انا مش حاسس بيه مش شايفه ما انا مش هتشوفه لان هو اساس والاساس لا يرى بالعين لكن اتكل عليه بالإيمان هو ده الإيمان الثقة بما يرجى وإقام بأمور لا ترى الأساس لا يرى اللي عنده إيمان يبني كل حياته على يسوع المسيح حتى لو أنا مش شايف أنا شايف المنظورات فبجري ورا المنظور وكل اللي منظور يا أحبائي إيه عن رأي ما قال القديس بولس في العبرانيين إنه تكون ما يرى مما لا يرى كل ما يرى دوت ايه للزوال للنهاية كل اللي عينينا شايفاه ده هيزول يا احبائي كل اللي عينينا شايفاه ده هيزول طب ايه اللي باقي الغير المنظور طب يسوع المسيح هو الاساس غير المنظور اي حاجة بقى على الارض نبني عليها حياتنا هتتهد هتزال فهو حجر زاوية كريم اساسا مؤسسا بص يا احبائي عظمة هذا الاساس قال من امن لا يهرب يعني من آمن به من تمسك به إيه لا يهرب لا يهرب يعني إيه يعني يصير هذا الحجر ملاذ للنفس يصير هذا الحجر أمان وطمأنينة للنفس قال آه ربنا كده لأنه تعلق به إيه ونجيه كل من يؤمن به لا يخزى من آمن لا يهرب ايضا يا احبائي ليها معنى اخر ان اشعيا بيقول لنا مش انتوا اخترتوا الحجر الكريم دوت انكم ترتبطوا بيه مش انتوا اخترتوا الحجر الاساس المؤسس دوت طيب نصيحته ليكوا بيقول لكم ايه من امن لا يهرب اللي امن بيسوع المسيح ما يهربش يعني ايه ما يهربش يعني يجب ان يكون عنده صبر ما يتسرعش ياما يا احبائي مشاكل السيد المسيح يقول لنا انا الاساس غير المنظور يعني انا شايف وانا هتدخل تقولي لي فين ربنا ربنا ما عملش حاجه يقول لك من امن لا يهرب اصبري اصبري وانا هتدخل تقولي لي مش شايفه ايد ربنا اقول لك هو طبيعه عمله كده اساسا مؤسسا اساس غير منظور غير مرئي طب شغلتنا ايه شغلتنا ان احنا نصبر مشكله الانسان يا احبائي انه ما عندوش صبر ادي المشكلة الاولى للانسان انسان مش صبور انسان مستعجل يعني نهار ما تيجي مشكلة المسيح يقول لي ما تخافش انا هنجيك انا هتدخل انا مستعجل يعدي يوم اتنين تلاتة المشكلة ما اتحلتش احتديت غضبت صرت بديت اتصرف بالطرق البشرية اقول لك من امن لا يهرب لو انا عندي ايمان حقيقي بالسيد المسيح كنت ثبت كنت انتظرت ربنا انتظرت نفس الرب من محرس الصبح لليل من محرس الصبح لليل فلينتظر إسرائيل الرب يا أحبائي خدوا دي قاعدة في أي حاجة خطية مغلوب منها أقول لك مش عندك إيمان بيسوع المسيح مش عندك ثقة إنه قادر أن ينجي آه طيب من آمن لا يهرب اصبري لغاية ما ربنا يشيل الضعف دوت أيضا يا أحبائي لما بنرى استهانة بالمقدسات المسيحية مرات كتير نحتد مرات كتير نصور مرات كتير عايزين انتقام يجي من السماء سريع السامرة رفضت السيد المسيح فابني الرعد يعقوب ويوحنا قالوا له ايه قالوا له ايه ده ازاي يرفضوك ازاي يهينوا المسيح ازاي يهينوا الكتاب المقدس تنزل نار من السماء تاكله قال لهم من امن لا يهرب اصبروا لستما تعلمان من اي روح انتم احنا يا احبائي عايزين انتقام الهي سريع الرأي قال القديس يوحنا منا خرجوا لما نشوف اللي بيخرجوا مننا دول بنتضايق وبنحتد ربنا يعمل ويسوي فيهم ربنا ينتقم منهم ويمكن تلاقوهم بعد ما تركوا الإيمان قاعدين من مجد لمجد بحسب أمور العالم وغنى وهيصة الله فين ربنا ازاي ربنا سايبهم أقول لك من آمن لا يهرب اصبري وشوفي في النهاية قضاء ربنا يكمل يقول أجعل الحق خيطا والعدل مطمارا فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجري في الماء الستارة لما هيظهر السيد المسيح يا أحبائي حجر الزاوية هيبطل كل أعمال الشيطان السيد المسيح هو الحق فيبطل الباطل يفضح كل أعمال الكذب والغش بتاعة الشيطان أجعل الحق خيطا الخيط ده بيقيسوا بيه مقياس السيد المسيح ايه الحق السيد المسيح يقيس بالحق أجعل الحق خيطا في مقياس السيد المسيح في مقياس الحق الفلسين اللي ادتهم المرأة كانوا أكثر بكتير من اللي ادوا ايه يا رب المقياس بتاعك قال مقياسي اللي يدي من الاعواز عندي اكتر من اللي يدي كتير من الفائض بتاعه قال مقياسه كده مقياسه ان كوباية المية الباردة ما يضيعش اجرها اجعل الحق خيطا مقياسه ان الفرسين اللي اطالوا في الصلاة لم تسمع صلاتهم قال لهم لعله تطيلون صلواتكم طب ما دول حلو دول بيقفوا يصلوا كتير ها المقياس بتاعه مقياس حق حكم عليهم الراجل الفريسي قال له انا بصوم وبصلي طب مقياسه ايه اجعل الحق خيطا قاسوا السيد المسيح بالحق لا ايه لا في بر ذاتي في كبرية فمقياس السيد المسيح بقى مقياس الحق عايزين تقيسوا نفسكم صح قيسوا نفسكم على الانجيل حقيقي انا بقيس نفسي على الناس فبتزكى في عينين النفس بص ده بيعمل ايه طب انا ما بعملش كده بص ده بيعمل ايه طب انا ما بعملش كده طب تقيس نفسك غلط السيد المسيح قال اجعل الحق خيطا الحق ايه كلامك هو حق أنا هو الحق قيس نفسك على المسيح قيس سلوكك على سلوك يسوع المسيح ادي المقياس يبقى قيس نفسي على وصيته وقيس نفسي على يسوع نفسه أنا هو الطريق والحق أنا اتصرفت تصرف عايز أعرف صح ولا غلط أقول لك لو المسيح مكاني كان اتصرف إزاي أدي الحكم أجعل الحق خيطا طب الخيط والمسمار دول ايه بيستخدموهم في المباني عارفين ايه الخيط لما يجوا يبنوا حيطه عشان يضمنوا ان الحيطه تطلع مستقيمه يجيبوا كده ايه حته حبل يسموه ميزان الخيط الجماعه بتوع المباني تلاقي تحت في حته حديد وفوق في حته خشب يحطوا كده على الحيطه لو الخشبه ديت ملمسه الحيط والحديده ملمسه الحيطه يضمن ان الحيطه دي نازله ايه عدل لكن لو الخشبه لامسه في الحيطه والحديده بعيده او خبطه في الحيطه يبقى الحيطه مايله يمين يا مايله شمال يبقى الخيط والمسمار دول ايه دول بيبنوا بيهم مباني طب السيد المسيح قال اجعل الحق خيطا والعدل مطمارا انت هتبني ايه يا ربي قال هبني الكنيسة طب كنيستي مبنية بايه مبنية بالحق ومبنية بالعدل الحق هو الانجيل كلامك هو حق والعدل هو الصليب العدل اللي مبني على الرحمة فبقت كنيسة المسيح مؤسسة على ايه على الانجيل وعلى الصليب على الحق والعدل وبالتالي يا احبائي قدام الحق والعدل ايه ينهار الكذب ينهار الغش هيتفضح عشان كده أول ما الكذب دخل الكنيسة ومغلف بغش خارجي حنانيا وسفيرة ايه ده دخل ايه دخل في الحق خيط والعدل مطمار فما لقاش مكان حنانيا وسط الكنيسة في كذب وفي غش فقال له لا تطلع بره هذه كنيسة المسيح يا أحبائي عشان كده أول ما المسيح يأسس كنيسته يا أحبائي ايه الكذب والغش ينفضحوا ايه تاني قال ويمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية قال انتوا كنتوا عاملين عهد ما بينكم وما بين الموت عهد ايه دوت اجرة الخطية موت وابونا ادم هو ممثل للبشرية هو الوكيل بتاع البشرية هو راس البشرية طب ابونا ادم خضع للخطية فمضى عهد مع الموت ربنا قال له يوم ما تاكل من الشجرة موتا تموت فاصبحنا كلنا ذرية ادم ايه ماضيين عهد مع الموت تقولي لي انا ما مضيتش ابوك يا ادم مضى وابويا ادم مضى ايه قضى عليك امبيال ولا عليه شيك ومات ايه اللي ابنه تعالى يدفع فلوس ابوك ابوك مضى انت بتورث ابوك فبقى احنا يا احبائي عاملين عهد مع الموت عاملين ميثاق مع الهوية ده كان المصير اللي بينتظر الانسان طب لما تأسس حجر الزاوية ده في صهيون في الكنيسة قال ويمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية عشان كده نصلي في القداس نقول ايه انا اختطفت لنفسي ايه قضية الموت طب المسيح عمل ايه مزق الصك دوت طيب دوت اللي يقبل حجر الزاوية اللي يؤمن بيه اللي يرتبط بيه اللي يأسس حياته عليه طب اللي يرفضه قال الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس لو رفضتوه في كرباج جاي هيدوس على الكل طبعا من جهة المعنى الحرفي يقصد أشور قلت لكم حجر الزاوية قال حزقية روحوا ارتبطوا بحزقية تنجو طب لو ما ارتبطتوش بحزقية لو ما اتحدتوش معاه هتيجي أشور تدوس عليكم الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس كلما عبر يأخذكم وهو رايح وهو جاي هيخبط فيكم ده المعنى الحرفي من جهة أشور المعنى الروحي أقوى اللي يترك السيد المسيح ويتحالف مع الشيطان مش هكسب مش هكسب ده في الرايحة وفي الجاية يلطش في الواحد عارفين زي ما يكون ايه سيد قاسي كده وعنده عبد كل ما تقابله مشكلة بره يروح يلطش في العبد اللي في البيت ايه ما هو متضايق اهو الشيطان كده كل ما يجي يحارب واحد ولاد ربنا ما يقدرش عليه يجي على اللي تحت ايديه يقعد يذل فيهم ما هو بيطلع الغل اللي جواه فيقول ايه كلما عبر ياخذكم في الراحه وفي الجايه يلطش في, في, في, في اللي سلموا نفسيهم كعبيد للخطيه فانه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل لا بيسيبهم لا في نهار ولا بيسيبهم في ليل ادي الشيطان يا احبائي اللي احنا عملنا ميثاق معاه اللي احنا عملنا عهد معاه اللي احنا ظنينا ان الشيطان ممكن ينجينا قالوا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استطرنا في ناس كده تقول لك ايه يعني الكذب يحل لي المشاكل طيب يعني رحتي عملتي عهد مع الشيطان عشان ينجيكي بالكذب طيب ادي النتيجه كلما عبر ياخذكم في الراحه وفي الجايه الشيطان يذل في البني ادم فانه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل ليل ونهار ايه يا عيني يقرف البني ادم لا يخليه يرتاح في نهار ولا يرتاح في ليل ادي ثمره الخطيه يا احبائي ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا فهم الخبر فقط انزعاج يعني ايه يعني الانسان اللي راح سلم نفسه للشيطان كل لما يسمع خبر ينزعج مجرد ان يسمع بس ايه ده مش عارف شاله مدير وحطه منير يا عيني على اللي ايه اللي مربوط بالخطيه اللي جعل الكذب ملجأه بالغش السطر كل لما يسمع خبر يضطرب ده مش عارف ده شاله فلان ده حطه فلان ده اللي مش عارف ايه اللي زاد ايه اللي نقص ده كل رايحه وجايه يسمع الاخبار ايه يرتجف ويكون فهم الخبر فقط انزعاج يا عيني يا احبائي ليه ما هو مش مؤسف على الصقر اي خبر يسمعه في الارض يضطرب لكن اللي مؤسف على الصخر ثابت ما يهتزش لأن الفراش قد قصر عن التمدد والغطاء ضاق عن الالتحاف تشبيه لطيف قوي أشعية بيشبه الناس الأشرار دول اللي راحوا عملوا ميثاق مع الموت اللي تعهدوا مع الشيطان اللي مشوا في طريق الخطية اللي رفضوا حجر الزاوية اللي في صهيون ايه بي... ايه هدفهم قالوا عايزين نعمل لنفسينا فراش فرش سرير يعني السرير ده عاملينه ايه قال حاجتين عشان نرتاح وعشان نتدفى طب النتيجة ايه راح باع كل نفسه وكل ما له وخضع للشيطان عشان يجيب السرير دوت يعني ايه علشان يرتاح وعشان يتدفى طيب الثمرة ايه الفراش قد قصر عن التمدد يجي ينام السرير صغير يمد رجليه نص رجليه طالعه بره السرير ما يعرفش يرتاح بمعنى ايه يا احبائي المعنى الروحي بمعنى ان اللي يترك المسيح ايه لا يجد راحه الفراش قد قصر عن التمدد مفيش حاجه على الارض يا احبائي هتريح الانسان الحاجه اللي انا اخترتها ديت لما اتحط الحجر الكريم في كفه والشيء الثاني ده في كفه هو ده الفراش اللي انا اخترته ليه بظن انه هيريحني مش هيريح يا احبائي كل حاجة نظن انها ممكن تريحنا صدقوني يا احبائي هتنطبق الكلمة الفراش قد قصر عن التمدد مش هتريح الإنسان لا أب ولا أم ولا كاهن ولا صاحب ولا زوجة ولا أولاد الفراش قد قصر عن التمدد طب إيه اللي يريح اللي يريح السيد المسيح اللي قال إيه تعالوا إلي وأنا إيه أنا أريحكم هي دي الفرشة اللي تريح الواحد طب الحاجة الثانية الغطاء ضاق عن الالتحاف الغطاء ضاق عن الالتحاف الغطاء ده ايه قصير يجي يشد الغطاء يغطي راسه رجليه تتكشف يشد على رجليه راسه تتكشف مفيش غطاء مغطيه يعني يعني مش متدفي واحد يقول لك ابونا انا ما تهمنيش المشاكل بس المهم تكون النفسيه من جوه مرتاحه تكون مشاعري يكون قلبي شبعان اقول لك مفيش حاجه هتدفي القلب الا يسوع المسيح صدقوني يا احبائي غلبان الانسان اللي يظن ان في شيء ممكن يشبع قلبه يبقى لا راحة ولا شبع الا فين في المسيح يسوع طيب اللي رفضوك دول اهو على الارض تعبانين الفراش قد كسر عن التمدد والغطاء ضاق عن الالتحاف لا ارتاحوا ولا شبعوا ولا قلبهم دفي ولا اكتفوا طب كفاية كده عقاب قال لا لسه عقاب الدينونة لأنه كما في جبل فراصيم يقول الرب وكما في الوطاء عند جبعون يسخط أشعري جاب لهم موقفين من التاريخ في جبل فراصيم داود كان بيحارب وربنا نصر داود في الوطاء في جبعون يشوع كان بيحارب وربنا نصر يشوع أشعيا بيقول لهم ربنا اللي زمان نصركم اللي زمان نصر داود وزمان نصر يشوع هو هو نفسه ربنا اللي دلوقتي مش هينصركم لا هو اللي هيحاربكم صعبة يا أحبائي صعبة يا أحبائي فعلا إن ربنا اللي نصرنا في الزمان ده نصر أبونا داوود ده نصر أبونا يشوع قال لهم هو هو نفسه النهاردة هيقف ضدكم مش انتوا رفضتوه خلاص عشان كده يوصف يوم الدينونة يقول إيه ليفعل فعله فعله الغريب ليعمل عمله عمله الغريب ايه الفعل الغريب والعمل الغريب الفعل الغريب على ربنا والعمل الغريب على ربنا انه ربنا النهاردة مش واقف مع شعبه لكن واقف ضد شعبه حاجة غريبة فعلا حاجة غريبة فعلا رب انا اعرف انك تسند ولادك قال لا ما دام تركوني انا اقف ضدهم عمل غريب على ربنا ياما يا احبائي ياما انسان يترك ربنا ويشعر ان ربنا ايه فعلا بيقاومه ودي الحقيقه الله طب انت يا ربي كنت بتساعدني زمان قال لي كنت بساعدك عشان كنت معايا عشان كنت مرتبط بيا طب النهارده سبتني انا نفسي اللي زمان ساعدتك اللي زمان عزيتك اللي زمان فرحتك انا اللي هقف ضدك النهارده طب دي حاجه غريبه عليك يا ربي قال اه ليفعل فعله فعله الغريب ليعمل عمله عمله الغريب اه حاجه غريبه فعلا ايضا يا احبائي فعله الغريب وعمله العجيب ايه ده يوم الدينونه يوم الدينونة ربنا هيعمل حاجة غريبة وعجيبة على طبيعته ايه دينونة الخطاة انه يهلك الناس الاشرار دي حاجة غريبة على ربنا عشان كده اشعيا في الاصحاح 26 لما اتكلم عن يوم الدينونة قال ايه لانه هو ذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب اسم سكان الارض هيخرج من مكانه ليه مكان ربنا الرحمة مكان ربنا الشفقة مكان ربنا التسامح طب لما شعبه رفضه طلع من مكانه يعني لو جاز التعبير اقول غير طبيعته طبعا هو تعبير لاهوتيا غلط لكن انا عايز افهمكم طبيعه ربنا اللي كله شفقه نهار ما شعبه يرفضه ايه تلاقي ربنا ده واقف ضد شعبه هو ده يوم الدينون عشان كده يختم اشعيا يقول فالان لا تكونوا متهكمين لئلا تشدد ربطكم لاني سمعت فناء قضي به من قبل السيد رب الجنود على كل الارض أشعيا سمع انه في يوم للدينونة ويوم الدينونة ده هيبقى اعمال الله عجيبة وغريبة على طبع ربنا حاجة ما شفناهاش في ربنا ايه دينونة مرة يقول هاتوا اللي رفضوني دول واذبحوهم امامي يا رب احنا طبعك مش كده قال اه ما هو يوم الدينونة هيعمل عمله الغريب ويفعل فعله الغريب حاجة غريبة على ربنا فكده اشعيا بيقول لهم يا جماعة ده ربنا قال كده أنا سمعت أمر مقضي بيه على الأرض في دينونة جاية فالآن لا تكونوا متهكمين اوعوا تتسخروا من كلام ربنا اوعوا تتريقوا عليه لئلا تشدد ربطكم لو سخرتوا من كلام ربنا لو ما طوعتهوش ايه الربطات اللي بتتربطوا بيها هتزيد لا تكونوا متهكمين لئلا تشدد ربطكم يعني كلمة ربنا يا أحبائي قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه يجي واحد يستخف بالكلمة يقول لك يعني إيه يعني لما يبصوها بصة فيها حاجة أقول لك لا تكونوا متهكمين لئلا تشدد ربطكم لو استهنت بكلمة ربنا هتبص تلاقي ايه النظرة جابت فكر وحش جابت أفكار وحشة في الآخر جابت فعل وحش في النهاية تلاقي ايه الرباط قاعد يزيد يزيد يزيد ليه لأن استهترت بكلمة ربنا الأولانية لا تكونوا متهكمين لئلا تشدد ربطكم يا أحبائي أشعية بيتحايل عليهم أن يسمعوا كلمة ربنا قال اصغوا واسمعوا صوتي انصتوا واسمعوا كلامي يا جماعة أنا, أنا شفت منظر الدينونة منظر مر من فضلكم اسمعوني بلاش تتهكموا على كلامي عجيب أشعية يا أحبائي أن رغم أن النفوس ديت سخرت من, من أشعية ومن كلام أشعية ولم يشاءوا أن يسمعوا وفي مرة يتريقوا عليه قالوا لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما قال المفطومين عن اللبن قال المفطومين عن السبي يعني قالوا يروح يقول الكلام ده للعيال الصغيرة هو جاي يخوفنا يقول لنا نار ودينونة الكلام ده خوفه بالعيال رغم ان هم بيسخروا من كلام أشعية لكن بيقولوا يا جماعة في دينونة عتيدة اصغوا واسمعوا صوتي انصتوا واسمعوا قولي ختام الحديث يا أحبائي بتاع النهاردة أشعيا يقول لهم هل يحرس الحارس كل يوم ليزرع ويشق أرض ويمهدها قال لهم طب أنتم مش راضيين تسمعوا كلامي طب أنا هجيب لكم مثل من حياتكم مش بتشوفوا الراجل اللي بيطلع يزرع الأرض قالوا آه قال الراجل ده بيحرس الأرض كل يوم قالوا له لا ده يوم للحرث ويوم للبذر ويوم للحصاد مش كل يوم هيطلع يحرث في الأرض كل حاجة ليها إيه ليها وقت فأشعيا بيقول لهم زي ما في وقت للحرث في وقت للحصاد إن كان النهاردة ربنا بيوصل لكم الكلمة بتاعته فالحكاية دي مش هتقعد على طول مش هنفضل طول عمرنا نحرث لكن إيه هيجي يوم حصاد طب لو ما استفدتوش بوقت الحرث لو ما سمعتوش كلمة ربنا لو ما طوعتوش ربنا زي ما في وقت للحرث في وقت للإيه للحصاد طب إيه الحصاد الحصاد هو يوم الدينونة فأشعيا بيقول لهم هل يحرث الحارس كل يوم لا امال ايه قال ده بيحرث الحرب الارض علشان يمهدها بيحرث الارض عشان يمهدها للزرع روحوا اسألوا الفلاح بتحرث في الارض ليه قال بحرثها علشان ارمي فيها البذرة ان كانت كلمات اشعيا النهاردة يا احبائي حرث في قلوبنا كلمات شديدة كلمات قاسية فاشعيا بيقول الحرث ده ليه عشان كلمة ربنا تدخل قلبكم ما هي الارض لو ما كانتش تتحرث مش هتقبل البذره قال اهي قلوبنا كده هل يحرس الحارس كل يوم ليزرع ويشق أرضه ويمهدها قال الحرس ده ايه عشان نمهد القلب الضيقات التجارب الالام ليه الكلام الشديد دوت ليه قال علشان القلب يقبل كلمة ربنا عشان كده يقول أليس إنه إذا سوى وجهها يبذر الشنيز ويزر الكمون ويضع الحنطة في أتلام والشعير في مكان معين والقطانية في حدوده قال بعد ما بيبذرها بيعمل ايه يبتدي متأسف بعد ما بيحرثها بيعمل ايه يبتدي يبذر البذر يبقى هدف الحرث ايه قال أليس انه اذا سوى وجهها يساوي الارض اصل الارض العالية ما تتزرعش والارض الواطية ما تتزرعش لازم الارض تبقى ايه متساوية روحوا شوفوا الفلاحين في الغيطان ايه ايه تلاقي الارض كلها ايه متساوية عشان يقدر يزرع فيها حنطة او شنيز او كمون فبقى التأديب يا أحبائي هدفه إيه؟ هدفه إن الأرض المرتفعة المتكبرة المتعالية اللي منتفخة لا ده احنا شفنا عمل ربنا ده ربنا ياما عمل معانا ده ربنا حفظ أبونا داوود ده ربنا حفظ يشوع قال لهم لا الارتفاع ده إيه كل أكمة تنخفض بلاش الكبرية دوت ليه؟ لأن هو هو نفسه ربنا اللي سند داوود هو اللي هيقف ضدكم النهارده هو هو نفسه ربنا اللي عزاكم في يوم من الأيام هو النهارده اللي هيعمل فعله الغريب هو اللي سبق وسطر عليا النهاردة لو ما تبتش هو اللي هيفضحني ليفعل فعله الغريب ايه عايز الأكمة الجبال تنخفض طب الأرض اللي واطية المنخفضة لا دي لازم ترتفع واحد يشوف كده يجيله صغر نفس ونفسيته تتعب وانا ما فيش فايدة وانا ما فيش رجع ما ينفعش يقبل كلمة ربنا فبقى هدف الحرث النهاردة ان الارض ايه اليس انه اذا سوى وجهها يعمل ايه يبصر بعد ما الارض تتسطح يبتدي يبذر البذر يقول لهم إن الشنيز لا يدرس بالنورج الشنيز ده اللي هو حبة البركة يعني ولا تدار بقرة العجل على الكمون بل بالقديم يخبت الشنيز والكمون بالعصر يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد فيسوق بقرة عجلته وخيله لا يسحقه أشياء بيقول لهم الراجل الزارع بيميز ما بين زرع وزرع كل زرع ليه طريقة في الدرس الأول كلمهم عن حرث الأرض عشان نرمي البذر طب طلع المحصول المحصول بيطلع المحصول وحواليه القش أو التب فالفلاح يعمل إيه يدرسه الدرس يعني إيه؟ يعني يفصل التبن عن الحنط فبيقول لهم كل زرع ليه طريقة للدرس في انواع من الزروع تدرس بالنورج النورج ده عجلة كده فيها سنون حديد يعديها على حبات القمح في نوع تاني من الزرع لو عدى عليه بالنورج يفتت ال ال ال الشنيز مثلا حبة البركة دي لو عدى عليها الفلاح بالنورج يفتتها طب امال يفصل التبن بتاعها ازاي يجيب عصاية كده يخبط عليها فينفصل الشنيز من القش بتاعه طب عايز يقول ايه اشعية أشعيا بيقول زي ما كل زرع له طريقة للدرس هكذا يا أحبائي الله لا يستخدم أدوات التأديب عبثا في نوع تأديبه لازم يكون بالنورج إن ما كانش ربنا يعدي عليه بالنورج ما يتعدلش في نوع تاني مجرد العصاية كده يخبط عليه خبطتين يتعدل فربنا بيستخدم مع كل واحد الأسلوب اللي مناسب ليه طب سؤال مين اللي علم الفلاح ان يميز ما بين زرع وزرع قال فيرشده بالحق يعلمه الهه ربنا هو اللي فهم الفلاح كده طب يا احبائي اللي فهم الفلاح ان يميز ما بين زرع وزرع مش هيستطيع يميز ما بين ولاده وبعضيهم ما يقدرش يختار لكل واحد الطريقة اللي مناسبة لتأديبه الطريقة اللي مناسبة علشان يفصل التبن اللي داخل نفسه عشان كده قال أشعية هذا أيضا خرج من كبر رب الجنود مين رب الجنود ده أشعية قال عجيب الرأي عظيم الفهم فعلا يا أحبائي ربنا عجيب في رأيه وفي فهمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين